سفر العدد إصحاح 27 من أول عدد 12 خلاص بقى هنودع موسى عشان نبتدي مع يشوع وقال الرب لموسى اصعد إلى جبل عياريم هذا وانظر الأرض التي أعطيت بني إسرائيل ومتى نظرتها تضم إلى قومك أنت أيضا كما ضم هارون أخوك لأنكما في برية صين عند مخاصمة الجماعة عصيتما قولي أن تقدساني بالماء أمام أعينهم ذلك ماء مريبة قادش في برية صين فربنا بيقول لموسى يلا يا موسى تعال على الجبل فوق عشان أفرجك على كنعان عشان تيجي بقى خلي بالكم لأن برضو في حد سألني مش حرام يعني موسى اللي قعد كل ده عشان ما يدخلش موسى كبر وقلبه مع ربنا وأحلى وقت بالنسبة له يقعد مع ربنا وأحلى أيام عمره الأربعين يوم اللي قضاهم على الجبل مع ربنا هو مش زي الشعب مش مستني اللبن والعسل يعني مش البهجة بالنسبة له كنعان الأرضية والزرع خلاص ده راجل روحاني جدا وقريب من ربنا عشان كده فرجوا على الهدف عشان كده لازم يفرجوا على الأرض يقول له هي دي بقى اللي احنا بنسعى عليها الأربعين سنة شفتها تعالى بقى يعني ايه خسارة انك تشوفها وتعيش فيها عارفين سمعان الشيخ العجوز لما يشيل المسيح ويقول له الآن يا سيدي تطلق عبدك بالسلام لأنه أفراح القديسين عمرها ما كانت كنعان الأرضية الناس اللي قريبين من ربنا لما تقول لهم كنوز الدنيا كلها يبصوا لها باحتقار مش هي دي هو فرحان ومرتاح انه خلاص وصلنا وولاده هيسكنوا خلاص والالافات اللي في رقبته دول هيوصلوا لكن بالنسبة له هو مش دي راحته مش هي ده موضع راحته مش هو ده هدفه أبدا هو عينه على السماء فقال له اصعد على الجبل افرجك الارض اللي انا هديها لبني اسرائيل لكن انت مش يعني كفايه تشوفها بس ومتى نظرتها تضم الى قومك برضو المعنى ده قديسين كتير يحصل لهم قبل ما يروحوا السماء يشوفوا السماء ويقول له شوف بدل شفت السماء تضم الى قومك يعني كتار من القديسين كانوا يجوا في أيامهم الأخيرة ربنا يفرجهم على السماء ولما يفرجهم على السماء يقول له شفتها يقول له شفتها يا رب قال له يلا تعالى بقى متى نظرتها تضم إلى قومك قومك ممكن يقول له قومي ما هم دول اللي على الأرض يقول له لا قومك دول اللي عندي أنا بأمارة أقرب واحد ليك أخوك هارون صاحب العشرة الطويلة ما أنا خدته قبلك بكتير وتلاحظوا التعبير الرقيق الجميل الشيك بتاع كلمة ايه يضم دي لأن يضم في اللغة مقصود بيها الحضن عارفين لما يقول إن أبي وأمي تركاني أما الرب فيضمني يضمني في بعض الترجمات فيحتضني فشوفوا تعبير الموت في اللغة في الكتاب جميل ازاي يلا تعالى انضم تعالى ادخل في حضني انت هتفضل بعيد ليه ما كفايه كده بقى أخوك انضم بيحنسه يعني أخوك هارون جه في حضن يلا أنت كمان فكلمة يضم دي كلمة جميلة ورقيقة مش مفيش خالص الانزعاج من الموت ولا القلق من الموت بالعكس ده في شهوة في اشتياق أن ينضم الإنسان إلى حضن الله وإلى قومه قومه مين قومنا الحقيقيين هم اللي سبقونا للسماء القوم بتاعنا هم الناس القديسين اللي سبقونا هم دول القوم بتاعنا متى نظرتها تضم إلى قومك أنت أيضا كما ضم هارون أخوك برضو أحيانا رحيل ناس من حياتنا يخللنا يعني زي ما تقولوا اشتياق يزيد اشتياقاتنا للسماء ليه انت مش رايح على مكان ما تعرفش فيه حد لا ده انت تعرف فيه كتير هتلاقي نفسك تعرف فيه كتير منهم قديسين حبتهم على الأرض ومنهم ناس من العيلة ومنهم أصدقاء ومنهم شباب ومنهم كبار يعني ما انتش رايح في منطقة غريبة ستضم إلى قومك ده يمكن الواحد يقول اللي يعرفهم في السماء أكتر من اللي يعرفهم على الأرض يعني مع السن ساعات يقول اللي سبقونا أكتر من اللي قاعدين فالقوم اللي في السماء أولى من القوم اللي على الأرض لكن كلها تعبيرات جميلة بيفرجوا على كنعان يقول له متى نظرتها تضم إلى قومك عشان كده القديسين كانوا يشتهوا يشوفوا السماء ولما يشوفوها يحسوا ان الساعة قربت ويشتاقوا بقى للساعة دي يعني كل ما تقرب من السماء تقرب ساعتك وماله وباشتياق تكون متحمس ليها مش خايف منها قال له تضم إلى قومك أنت أيضا كما ضم هارون أخوك وبعدين عاوز يقول له ما تطلبش يا موسى أكتر من كده لأن احنا اتفقنا بلاش تدخل والسبب الظاهري على الأقل أنك أنت إيه كسرت كلامي يوم ما مريبة ده ولم تقدساني يعني ما اديتنيش الاحترام اللائق قدام الناس لأنك اتنرفزت وضربت بالعصاية مرتين وما خدتهاش كده بقداسة كما يجب والسبب الخفي أيضا هو أن ما ينفعش يا موسى تدخل كنعان تبوظ القصة أنا ما يدخلش كنعان غير من يسمى يسوع من يسمى يسوع على اسم ابني الوحيد يسوع له كل المجد اللي يدخل الناس السماء انت حيالله خادم وعبد وتجيبهم لغاية كنعان على الأرض وكفاية عليك كده قوي وتبقى غالي عندي قوي كمان وعشان كده في سفر العبرانيين بيقارن بين موسى العبد والمسيح الابن ويقول موسى كان خادم أمين بس خدام أما يسوع فهو صاحب البيت وابن في بيته فاحنا مش ماشيين ورا موسى ماشيين ورا المسيح له المجد اللي هو كان مثله يشوع فكلم موسى الرب قائلا شوفوا موسى بقى بيقول ايه ما قالوش لا يا رب انا زعلان نفسي ادخل بقى نفسي ادوق اللبن والعسل اللي هناك لا لا موسى كبير عن الكلام ده موسى هذا القلب المحب المسؤول عن الشعب والغيور جدا على خلاص شعبه قال له خلاص هتنضم كل اللي يفكر في ايه ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر رجلا على الجماعة طمني يا رب مين هيمسك الشعب ده حط وكيل شوف التعبير اللي يوكل يعني يعمل وكيل يا رب مش وكيل ليا ما هو موسى ماشي وكيل ليك يا رب ما انت اله الشعب انت قائد الشعب زي ما انا كنت وكيل وانت قدتني كل الايام دي انا ماشي ما سبتلناش وكيل ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر رجلا على الجماعة ليه بيسميه إله الأرواح لأنه الموضوع ده محتاج من يفحص الروح ويعرف القلب لأنه في الظاهر في أسماء كبيرة وفي رئاسات كبيرة وفي شيوخ كتار وفي ناس إمكانياتها عالية وفي ثقافات مختلفة وفي عقليات جبارة لكن المهم روح مين ينفع خلي بالكم ربنا لما بيختار ما بيختارش الثقافة والمركز والصحة وال... لا ربنا في الخدمة في الوكالة يختار قلب يختار روح شخص عنده روح متواضع روح وديع روح بيحب الناس ومسؤول عن الشعب هو ده اللي ينفع فقال له يا إله الأرواح اختار رجلا على الجماعة يخرج أمامهم خلي بالكم دي إشارة للمسيح له المجد يتقدمهم يعني يخرج أمامهم ويدخل أمامهم نفس التعبير على فكرة قال يسوع عن نفسه لما اتكلم عن الراعي الصالح قال أنا هو الراعي الصالح والخراف تعرفني وأدعوها بأسمائها وقال أنا باب الخراف واللي يدخل من خلالي يدخل ويخرج ويجد مرعى كأنه بيمشي وراه زي الخرفان كده ما بيمشي ورا الراعي يدخل يدخل وراه يطلع يطلع وراه فالمسيح له المجد يدخل بينا هذا العالم ندخل العالم ويطلع بينا من الدنيا دي على السماء نطلع من الدنيا دي على السماء فهنا يقول له اختار وكيل يخرج أمامهم ويدخل أمامهم يخرج ممكن تبقى بمعنى يخرج أمامهم من هذا العالم يوريهم إزاي يعيشوا في الدنيا وهم خارجين عنها يعيشوا في الدنيا غرباء فيها فلازم يمشي قصادهم في واحد يقول ازاي اعيش في الدنيا دي ما انا عايش في الدنيا ازاي اعيش غريب ايه الغربة اللي بتتكلموا عليها دي نقول له بص المسيح كان في الدنيا دي وعاش واشتغل وكل وشرب ونام وكل حاجة تعال نبص عليه عاش ازاي هو ده مفهوم الغربة هو ما راحش اترهب من ربنا يسوع المسيح ده استثناء اختيار للبعض لكن المسيح عاش وسط الدنيا لكن عاش خارج خارج الدنيا يعني قلبه مش في الدنيا فيخرج أمامهم احنا نخرج وراه ويدخل أمامهم يعني يدخل أمامهم الحروب والمشاكل والشهوات والتجارب بدليل أن المسيح له المجد دخل التجربة مثلا وتجرب قدامنا عشان نقلده لما تيجي لنا التجربة نقول ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان نقول للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعالى بنعمل إيه؟ بنقلد المسيح الذي دخل أمامنا التجربة ويدخل إلى الصليب ندخل وراء على الصليب دخل على ألام ندخل على ألام دخل على قيامة ندخل على قيامة دخل على السماء ندخل على السماء فاهمين ازاي؟ كلمة أمامهم دي كلمة مهمة جدا كل اللي عمله المسيح له المجد يسوع إلهنا وكل ما كان يعمله يشوع كان يتقدم الشعب في اللاهوت ده معنى مهم جدا احنا ماشيين زي الطابور ورا ربنا يسوع المسيح يتقدمنا يتقدمنا إلى التجربة يغلب إبليس نغلب إبليس يتقدمنا إلى الصليب يموت عننا نموت معاه في المعمودية يتقدمنا ويقوم بينا نقوم معاه ونغلب الموت يتقدمنا ويصعد السماء عنينا على السماء عشان نصعد وراه يتقدمنا ويجلس عن يمين العظمة في الأعالي نجلس كلنا عن اليمين إلى الأبد جنبه عشان كده بولس يقول إيه أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات حد يقول له فين ده ده هو اللي قام وهو اللي جلس لا ده ما بيعملش الحاجات دي النفس ده هو الرئيس ده هو القائد فيدخل أمامهم ويخرج أمامهم ويدخلهم يخرج أمامه ويدخل أمامهم ويخرجهم ويدخلهم الله إيه الحكاية فيه يدخل ويخرج كذا مرة عن إيه فعلا ربنا يعمل فينا كده يدخل بينا مشكلة ويطلع بينا مشكلة وبعدين ندخل في تجربة جديدة ويطلع بينا من التجربة وهو يتقدم يدخل بينا في ألام وأيام صعبة جدا وبعدين يطلعنا إلى أيام كلها راحة وفرح لكي لا تكون جماعة الرب شوفوا الإشارة الدقيقة كأنه بيقول على المسيح بتاع الراعي الصالح كغنم لا راعي لها نفس التعبير اللي اتقال في العهد الجديد ان المسيح له المجد طلع يبص على الجموع فتحنن ورآها كغنم لا راعي لها نفس التعبير فيسوع كان دايما عيله على الناس كده ان دول خرفان غلابة ما يعرفوش السكة وهو المسؤول عن قيادته طبعا الطلب ده عجب ربنا لان ربنا برضه بيحب الشعب وموسى لآخر لحظة في حياته كل اللي شاغله لا بيتمسك بالحياة الأرضية ولا عاوز يدوق اللبن والعسل بتاع كنعان ولا عاوز يقول له اديني شوية عمر يا رب لا لا موسى كبير عن الكلام ده موسى فرحان قوي انه شاف كنعان واطمن على مصير الناس وكمان عينه على السماء اللي هو رايح فيها وبعدين يقول له ايه قال الرب لموسى خذ يشوع بن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه يبقى ربنا اللي بيختار قال الرب لموسى طبعا أسفار التوراة يا جماعة أكتر أسفار جت فيها كلمة قال الرب لموسى ما فيش واحد في الكتاب اتقالت له الكلمة دي بالكثافة اللي جت في أسفار موسى الخمس يعني شوفوا أربعين سنة قال الرب لموسى قصة حب وصداقة وشركة عجيبة جدا فما نعرفش كان بيسمعوا ازاي لكن بأنواع وطرق شتى كلم الله أبائنا فبقى صوته واضح جدا عشان كده تسمى كليم الله قال الرب لموسى خذ يشوع بن نون خلاص احنا جربنا يشوع قبل كده على الأقل في موقفين في مواقف تانية بس دول أهم موقفين يمكن يعني نفتكرهم موقف الجواسيس يشوع طلع الشخص اللي عنده إيمان وعينه على كنعان وبيقول ربنا هيغلبنا وهيدينا الغلبة يعني وهيدخلنا وموقف يشوع بن نون لما وقت عماليق ازاي هو اللي بيحارب وبيتقدم المعركة وموسى اللي بيسلم قال له خد يشوع بن نون رجلا فيه روح يبقى القيادة الروحية مش محتاجة عقل ما قالوش رجلا فيه عقل ولا رجلا ذو مركز ولا رجل ذو مال ولا راجل صحته كويسة ولا رجل محارب درجة أولى قال له لا الشعب ده عاوز رجل فيه روح في روح ربنا في روح التواضع في روح عشان كده قال له يا إله الأرواح قال له هو ده اللي أنا روحي مرتحال نفس الكلام وقت اختيار داوود فاكرين جاء أجسام كده وإخوات داوود مناظر كلهم قال له عديهم عديهم فإن الرب لا ينظر إلى الوجوه ولكنه ينظر إلى القلب لغاية ما جاء داوود الغ- الغلبان ده قال له هو ده ليه لأن الله لا ينظر إلى العينين ولكنه ينظر إلى القلب وضع يدك عليه شوفوا الطقس القديم ده أقدم طقس للرسالة أهو يلا يا موسى حط إيدك عليه وضع اليد ده يا جماعة فيه بركة كبيرة قوي يعني الطقس ده طقس قديم جدا قدم الآباء البطاركة الأوائل من ساعة ما أبونا إبراهيم يحط إيده على إسحاق إسحاق يحط إيده على يعقوب وعيسو ولا- وعيسو يقاتل يعقوب عشان ياخد وضع اليد قبل منه لأن وضع اليد ده فيه قوة جبارة فيه بركة وكان يسوع له المجد يرفع يديه ويباركهم فده طقس كهنوتي جميل يعني الحقيقة الواحد ساعات يتعلمه من بساطة بعض الناس ال- ال- الكبار والبسطة يقول لك يا ابونا بس حط ايدك على راسي حسب ايمانهم يكون له صحيح عندهم ايمان ان وضع اليد ده فيه قوة صحيح الحكاية مجرد وضع اليد ده لان هنا في قوة الهية من ربنا لموسى ومن موسى ليسوع ضع يدك عليه وأوقفه قدام العاذار الكاهن وقدام كل الجماعة وأوصيه أمام أعينهم ما هو في كاهن بديل لهارون اللي هو العاذر ده قال له وقد- وقفه قدام الكهنة وقدام الشعب عشان يسمع الوصية لغاية النهاردة طقس الرسامة كده الكاهن لما يترسم أو الأسقف يقف قدام كل الكهنة والشعب ويسمع الوصية وأجع وأجعل يعني بص أنت عليك تعمل الطقس طب ما وراء الطقس إيه؟ ما هو سر الكهنوت ده نعمة غير منظورة تحت أعراض منظورة زي أي سر أجعل من هيبتك عليه لكي يسمع له كل جماعة بني إسرائيل طبعا موسى في عينين الشعب حاجة كبيرة قوي بحكم السن وبحكم الجولات اللي دخلها وبحكم البحر وبحكم ال- الجبروت بتاعه وبحكم وشه اللي منور الناس مش قادرة تبص في وشه يحمل كلمة الله ما جاش حد زي موسى فمين ممكن يسد مكان موسى يعني وده يشوع ده واحد يعني بالنسبة لهم ده عادي فأصبحت مأموريته صعبة جدا وده اللي هنشوفه في إصحاح واحد دلوقتي في يشوع لكن قال له لا أنا مسؤول ده ربنا له المجد أجعل هيبتك عليه أنا اللي هديك هديله كرامة أنا اللي هديله النعمة الحكاية لا السن ولا خبرة أنا هديله هيبة زي ما كانت عليك لكي يسمع له كل جماعة بني إسرائيل فيقف أمام العاذر الكاهن فيسأل له بقضاء الأوريم أمام الرب حسب قوله يخرجون وحسب قوله يدخلون هو وكل بني إسرائيل مع كل الجماعة إيه حكاية الأوريم دي الأوريم ده يقولوا صدرة الكاهن رئيس الكهنة زمان كان فيها زي جوهرتين كده اسمهم الأوريم والتميم فكان لما يجي قائد الشعب زي يشوع عاوز مشورة عاوز يعرف يدخلوا حرب ولا لا ويقوم يقول روح لرئيس الكهنة ويصلوا و... وتلمع واحدة منهم بالإجابة يعني لما يكون آه أدخل الحرب يعرفها من الأوريم بقضاء الأوريم ولما تنطفي آه، جوهرة منهم يعرف أنه لا ما تدخلش الحرب يعني كانت طريقة زي القرعة الهيكلية كده لقراءة صوت الله فقال له عند ألعازر قضاء الأوريم هو بعد كده اللي هيحتكم يشوع اللي هيبقى معاه القرار هو اللي يصدر الموضوع للكاهن الأوريم ده ال- ألعازر وألعازر يقول له حارب أو ما تحاربش والشعب كله يمشي ورا يشوع ففعل موسى كما أمره الرب أخذ يشوع وأوقفه قدام ألعاذر الكاهن وقدام كل الجماعة ووضع يديه عليه وأوصاه كما تكلم الرب عن يد موسى يبقى ربنا قال لموسى وصي يشوع مش هنقرا بقى ايه اللي حصل ادينا فهمنا ان يشوع رسم او عين قائدا للشعب مكان موسى قبل ما ادخل في يشوع اخد حته صغيره من خروج 19 معلش انا هقول لكم الموقف عشان ما نقراش حتت كتيره بصوا ببساطه عاوز اعلق على موقف واحد انه كان موسى مك- مكان ده ده يعني يقف أغلب الوقت في خيمة الاجتماع الوحيد اللي يدخل معاه خيمة الاجتماع كان يشوع ولما موسى كان يطلع يرد على الشعب كان يشوع يفضل في الخيمة قدام ربنا خلي بالكم من الفكرة دي يشوع تلميذ موسى ملاصق ليه فيقرب منه في أخطر المواقف أخطرها إيه إنه يدخل خيمة الاجتماع لغاية تابوت العهد ويتكلم مع ربنا ويشوع في ديله وموسى يسمع الرسالة ويطلع يقول للشعب ويشوع يفضل في الخيمة كأنه إيه ملازم لله فيشوع كان متربي جزء كبير قوي من وقته في حضرة الله خلي بالكم القوة دي قوة روحية جبارة ان الواحد يلازم الهيكل فترة طويلة الناس اللي بتاخد خلوة طويلة في الكنيسة وتقعد مع ربنا ساعات طويلة بتبقى مليانة نعمة وبيبقى فيها روح بينما اللي طول النهار وسط الناس ما عندوش نفس القوة فيشوع خد فرصة طويلة من خلال تلمسته لموسى انه يقضي ساعات في الخيمة في اللحظات اللي كان فيها روح الله يحل وعمود السحاب يبقى قصاد عينيهم ويغطيهم برضه موقف تاني كان خطير في حياة يشوع يوم ما طلع موسى على الجبل كان كل الناس واقفة بعيد محدش قادر يقرب موسى قرب جدا عشان يسمع صوت ربنا تاني واحد بعديه أقرب واحد ليه كان يشوع عشان كده يشوع لم يشترك في جريمة العجل الذهبي يشوع كان على الجبل مع موسى صحيح مش في نفس المكان بتاع موسى لا ده مكان خاص قوي لكن ده تلميذ موسى فلما نزل موسى كان نازل وراه يشوع ويشوع فوجئ زي موسى بالفساد اللي حصل في الشعب النقطة دي بتفهمنا وبتفكرنا بحاجة ان التلمذة التلمذة مهمة جدا في ان الواحد ياخد روح معلمه عارفين إليشع لما لزق لإيليا اللي فاكر منكم قصة إليشع إيليا قال له أنا ماشي قال له مش هسيبك قال له خليك هنا بس هروح أقضي مشوار وبتاع هو مش عاوز يشوفه وهو ماشي قال له حي هو الرب إلهك أنا مش هسيبك وفضل لازق له يروح بلد تاني ويتنقله إيه بإسحاق وإليشع في ديله ومش هسيبك قال له عشان أنت ما سبتنيش ولا لحظة ولازق لي عشان تتعلم اطلب اللي انت عاوزه تاخده قال له عاوز روحين منك هو انا عاوز فلوس انا عاوز قوة روحية زي بتاعتك واكتر انا خايف على نفسي انا صغير انت الي الجبار تقدر على الناس دي كلها انا اليش على الغلبان قال له خلاص اللي انت عاوزه تاخده نفس الشعور يشوع فضل لازق لموسى سنين فشرب منه حبه للناس وحبه لربنا وصلواته القوية وسجوده واتضاعه العجيب وتنازلاته وتقواه حاجات كتيرة قوي شربها منه في نفس الوقت موسى متعه بأنه يقضي ساعات لوحده في أقدس الأماكن عشان يتمتع بربنا يعني موسى كمان كان أستاذ شاطر ما كانش رابطه جنبه وخلاص لا موسى يقول له خليك انت في الخيمة اقعد انت مع ربنا هطلع انا اكلمهم هطلع انا مع الناس اللي بتقاوح دي اقعد انت جوه خد خلوتك اشبع انت فيشوع تتلمذ على موسى على شخص موسى وتتلمذ على الله في الخيمة فترات طويلة عشان يشبع ندخل بقى في يشوع واحد ونشوف حصل له ايه سفر يشوع اول اصحاح وكان بعد موت موسى عبد الرب شوف بتتقال موسى موسى برغم من عظمته ايه عبد الرب عشان يقدر بولس في العهد الجديد يقارن ويقول يا جماعة فرق كبير قوي بين موسى وبين المسيح له المجد أما الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا موسى عبدي قد مات طبعا دي كلمة قاسية جدا على يشوع يشوع اللي عينه في القيادة خلي بالكم من الروح اللي واخدها يشوع في واحد الفراعنة كده ما يصدق اللي قدامه يموت عشان هو اللي يقعد على الكرسي هل دي كانت روح يشوع هتبقى انت الريس يا يشوع انت اللي هتسوق الالافات دي لا خالص ده كان حزين جدا وكان اتيتم احساسه صعب قوي ان موسى يمشي موسى عبدي قد مات فالآن قم اعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم أي لبني إسرائيل كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيت كما كلمت موسى من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحسيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم هنا ربنا ابتدى يكلم يشوع ما كناش نسمع القصة دي قبل كده لأول مرة كلام مباشر من ربنا ليشوع خلاص يشوع اللي في الصورة قال له أنا عارف إن موسى مات قوم قوم يعني إيه يعني غالب حزنك وغالب ضعفك وغالب عجزك وخوفك قوم يا يشوع ما تقعدش زي ما كنت مع موسى هكون معاك ما تخافش كما كان وهكذا يكون في ناس تقعد ساعات تتحسر على الكنيسة زمان تقول يا سلام الكنيسة زمان كان فيها قديسين كان فيها شهداء فين أيام بطرس وأيام بولس وأيام الله وهو روح ربنا ساب الكنيسة وهو ربنا خلاص يعني مش هيعجبه غير الجيل الأول خلاص مش هيجي بعده لا ربنا له في كل جيل ناس قوم قوم يعني يعني ما تقعدش تتكلم الكلام اللي فيه حسرة وفيه يأس وفيه عجز لا قوم واعبر انت وراك مهمة خطيرة جدا انت وراك اخر خطوة في الخلاص موسى جهز لك الدنيا وطلعهم من مصر وعداهم البحر الاحمر ومشاهم في سينا سنوات وجابك على مشارف كنعان لكن فاضل لك خطوة مهمة جدا لازم تعدي الاردن اللي يعرف في الخرايط يلاقيهم مشوا في سينا وجم من نهر من ورا نهر الاردن عشان يدخلوا على فلسطين فاصبح في نهر لازم يتعدى الأردن ده اعبر هذا الأردن أنت وكل الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم لبني إسرائيل كل موضع تدوس بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى ابتدى يشوع بقى ياخد إيه الوعود يستلقى الوعود دايما ربنا لما يجي يشجع واحد ويبتدي معاه أولا يبدأ بالوعود في كلمتين دايما ربنا في كل لقاء روحي معاه مهمين جدا دايما تلاقي وصية ودايما تلاقي وعد ودايما في كل قعدة مع ربنا لازم تدور على دول فين الوصية وفين الوعد هنا الوعد أولا كل موضع تدوس بطون أقدامكم هيبقى ليكم كل حتة هتروحها هتبقى ليك هتبقى بركة كل مكان هتمشي فيه هيبقى فيه ربنا يعني ربنا هيلازمك من ما تروح طبعا فيها إشارة تاني انه بطون الاقدام يعني الرجلين اللي بتدوس على اراضي الاراضي دي مش مش حقهم لا هتبقى حقهم يعني انت هتغلب مطرح ما هتروح وعد جميل قوي لما واحد ربنا يوعده يقول له كل ايامك هتغلب واي مشكلة هتقف فيها هتعديها وكل تجربة هتتعبك هتغلبها ما تخافش أنا معاك كل موضع تدوس بطون أقدامكم لكم أعطيته ساعات الواحد في آخر حياته يحس بدي إنه صحيح ما فيش مشكلة أبدا غلبته وكل موضع داسه برجليه كان له كان له يعني انتصر فيه وشبع منه لأن ربنا وعده كده لغاية ما تدخل السماء من البرية إلى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحسيين وللبحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم يعني كل أرض فلسطين من الشرق للغرب من الأردن للبحر المتوسط لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك محدش يقف يتحداك محدش يقدر يقف لك أبدا يقف في سكتك ده وعد تاني تخيل لما واحد فينا ربنا يوعده كده يقول له مفيش حد هيقدر يتحداك ما تخافش كل مكان هتدوسه هيبقى لك وكل وحتة تروحها ما حدش يقدر يقف يقف فيها. عاوز اقول لكم في خبرات بعض الاباء في الجيل ده لكده ساعات يروحوا بلاد كده بطولهم والوعد ده يشغلهم يقول له يا رب نفسي يبقى لك كنيسة في المكان ده والمطرح اللي يقف يصلي فيه يبقى كنيسة في اباء كتير حكوا قصص زي كده وممكن تبقى حاجة مش مستحيل يعني تبقى مش, مش ممكن غالية جدا أرض بتاعت قبائل مثلا في أفريقيا أو أرض بتاعت ناس مليونيرات في إنجلترا أو قصص غريبة الواحد يسمعها لكن كل ما الواحد يقول لربنا الوعد ده أنت وعدت يا رب أنه لا يقف إنسان في وجهك وعدت أن كل موضع تدوس أقدامكم يكون لكم صحيح يبقى كده والأرض تتقدس بقى شوفوا لما كل خادم يروح حتة ويدخل على بيت ويقول له ربنا دخلت البيت أهو أنت قلت لي كل موضع تدوس أقدامكم يكون لكم اديني البيت ده ادهوني يعني ادهوني لحسابك يعني ما تخليهمش يضيعوا هو بيت صعب وبيت فيه مشاكل وهموم وبعيد عن ربنا وكل الناس بتقول ملوش حل بس انت وعدت ان كل موضع تدوس اقدامكم يكون لكم ولا يقف انسان في وجه كل ايام حياتك كما كنت مع موسى اكون معك كلمة جميلة قوي لان المقارنة مهم يسوع حاسس انه ضئيل جدا جنب موسى والاحساس ده مهم لان ربنا ما يعرفش يشتغل ابدا مع واحد شايف نفسه ما نرجع في حياة موسى بدري قوي قبل القصة دي ب 80 سنة موسى في عز شبابه وهو 40 سنة اختار نفسه انه يبقى خادم رشح نفسه انه يبقى رجل الله على اعتبار انه يعني جده فرعون يعني وانه الوحيد اللي يقدر يتصدر للمسؤولية وخاب خيبة الدنيا كلها تاني يوم لقى الدنيا كلها على دماغه وضايع وخايف وخايف وهرب وحالته حال ولما ربنا دعاه هو 80 سنة قال له ابعت أي حد اللي أنا أنا ما أعرفش حاجة خالص أنا ما أعرفش أتكلم أنا ما ملياش في الكلام ويفضل ربنا يحايل فيه ويحايل فيه شوفوا موسى بقى لما بقى 120 سنة بيسلم يشوع المهمة عارف يعني إيه كان معي ذكريات 40 سنة كان معي ويسوع داق الذكريات دي كلها فلما ربنا يقول له كما كنت مع موسى أكون معك هتسند خالص معنوياته يا زي ما كنت مع موسى في كل المواقف تحديات عماليق الجبابرة العطش الجوع الشعب المتذمر رؤساء المعاندين كل المشاكل اللي عدى على موسى كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك كلمة جميلة دي الكلمة اللي أظن عندنا على البامفلت مش كده؟ لسه هتيجي لسه هتيجي كمان شوية لا أهملك ولا أتركك وعد أهو تاخدوا بالكم شوية وعد وشوية وصية لكن هنا عمال يشجعوا بشوية وعود المكان اللي هتدوس عليه بتاعك محدش هيقف في وشك كنت مع موسى هبقى معاك مش هسيبك طب ما هي هي أنا معك لا ده تأكيد لا أهملك ولا أتركك مش هسيبك أبدا تشدد وتشجع واضح انه هنا معناها ان الراجل ده كان خايف جدا يشوع وكان ما عندوش ثقة في نفسه ابدا وكان حاسس بمسؤولية ضخمة وخايف يتحرك بالشعب ده كله يتحركوا بيه ازاي ده شعب عنيد جدا وفي مكان ما يعرفوش تشدد الكلمة دي ساعات عارفين لما واحد يقول للتاني شد حيلك يعني بيبقى ساعات الواحد يقول يعني شد ازاي يعني اعمل ايه يعني ايه يعني اهو كلام لا الوحيد اللي يقدر يقولها ويبقى لها هو ربنا يعني احنا لما نقولها لبعض اهو كلام جبر خواطر يعني لكن تشدد انا معاك تشدد يعني خليك شديد ما تتدلعش دي وصية اصلا تشدد يعني خليك راجل خليك قوي تقوى تشجع ما يهمكش هتقابل حروب هتقابل مشاكل والشعب هيعلي صوته عليك ولا يهمك ولسه هتدخل على عاي وعلى أريحة وعلى بلاوي جوه السفر بعد كده أقصد مشاكل ضخمة تشدد تشجع لا أهملك ولا أتركك لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لأبائهم أن أعطيهم أنا وعدتك أنت اللي هتقسم الأرض يمكن حلم موسى أنه يقعد ويقسم الأرض على أولاده أنت يا يشوع اللي هتعمل دي أنت تقسم الأرض لهم طبعا عشان كده كان لازم يبقى يشوع اللي هو يسوع له المجد ليه هو اللي وزع الميراث بإيده موسى ما ينفعش يوزع ميراث أبدا لكن المسيح له المجد يقول كده في غلاطيا يقول إن كنا أولاد الله فإننا ورثة ورثة الله ووارثون مع المسيح احنا وارثين مع المسيح فالمسيح هو اللي يقسم الأرض علينا هو اللي يقسم المناصب هو اللي يقول دول شهداء في مرتبة معينة ودول مساك ودول مجربين ودول خدام حلوين ودول كل واحد كده في رتبته مين اللي بيقسم يسوع له المجد إنما كن متشددا وتشجع جدا كي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي لا تمل عنها يمينا ولا شمالا كي تفلح حيثما تذهب هنا في وصية مهمة أوي عاوز تنجح ما تنساش الوصية أبدا ما تحدش عنها يمين ولا شمال دي اللي بيسموها ساعات حرب يمينية وحرب شمالية واحد ساعات ايه يبالغ في تنفيذ الوصية يروح في الناحية اليمين كده أو يتهاون في تنفيذ الوصية لا لا تحد عنها يمينا ولا شمالا التزم بكلام ربنا لا تزود ولا تنقص لا تبالغ وتمشي بمزاجك ولا تتهاون وتأثر وتكسل لا تمل عنها يمينا ولا شمالا تحفظ تحفظ يعني خليك دقيق في تنفيذ الوصية هنا ينبهنا أن مسؤولية الخدمة تحتاج إلى شخص يرعى وصية ربنا قبل ما يرعى الناس عاوز تخدم ربنا صح خلي حياتك انت ماشي على الوصية صح خلي حياتك مستقيمة وصية ربنا تشغلك لا يمين ولا شمال تتخطاها ساعتها ممكن تفيد الناس اللي وراك كي تفلح حيثما تذهب لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك عمال يعلمه الأسرار أسرار القيادة قال له ما يب... ما لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك يعني ايه ما طلعش من بقك يعني كأنك يا شوع ما تقولش ولا كلمة إلا الكلام اللي أنا بقوله منين ما تقعد يسألوك عن أي حاجة قول ربنا بيقول ما تفتيش ما تقعدش تقول كلام وضيع بيه وقتك لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك الكلام ده الكل خادم فينا يا جماعة عاوز تخدم ربنا صح لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمه ساعات الواحد يتقابل مع بعض الخدام تعلم منهم درس جميل كل كلامهم آيات كل كلامهم يعني أحداث الإنجيل كل كلامهم كده كل موقف يعني يربطوه بحاجة في الكتاب حياتهم متبرمجة كده حاجة جميلة دول ناس أقوياء طبعا لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهك فيه نهارا وليلا طب عشان السفر ما يطلعش من لسانك لازم تعمل ايه تلهج تلهج دي يعني ايه تقعد تحفظ وتراجع وتقرا وتفتش وتذاكر وتركز تلهج تذاكر الشخص اللي ما بيقعدش مع الانجيل عشان يشبع ما يقدرش يقول ان سفر الشريعه لا يبرح من فمه لا مش موجود على لسانه طبعا اللي ما بيشبعش بكلام ربنا مش ممكن كلام ربنا يبقى على لسانه تلهك فيه نهارا وليلا كي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح تظبط نفسك وتظبط سكتك انت تمشي صح وكمان تنجح في المسؤولية اللي عليك أما أمرتك أما أمرتك هنا إيه أصل خايف يعمل زي موسى زمان يجي على آخر الكلام ويقول له أرسل يا رب بيد من ترسل شوف حد غيري فضل موسى يسمع ربنا يسمع ربنا وفي الآخر قال له إيه شوف واحد غيري فهنا يعني ما ادالوش فرصة يفاصل قال له أما أمرتك أنا بأمرك ساعات الواحد يعمل كده ألاقي واحد خايف كده من الخدمة أقول له اخدم بالأمر يعني إيه أنت مالك خايف ليه ما ربنا اللي هيسندني ويسندك اسمع الكلام اسمع الكلام اخدم خلاص اخدم وخد بركة الخدم ولا أنا ولا أنت نستاهل نخدم ولا ننفع نخدم بس هو ربنا عاوزنا نخدم خلاص أما أمرتك وأنا هنا ب... ب... ب... باخد رأيك أنا مش باخد رأيك أما أمرتك تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعب إيه أسباب رعب يشوع رعب المسؤولية رعب كنعان سمع عن شعوب بتاكل سكانها أرض تاكل سكانها لو تفتكروا رعب الأردن هنعديه ازاي ده هنعديه ازاي أجيب موسى منين يشقه تاني أجيب عصاية موسى منين أشقه تاني ما يعرفش لا ترتعب لا ترهب ما تخافش لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب أحلى صدقوني وعد في الكتاب بس ما حدش فينا حاسس بقيمته أو مستوعب قيمته الرب معك شوف تتكرر في عشرات ومئات المرات في الإنجيل وكل واحد فينا يدعي لأخوه يقول له ربنا معاك ومحدش فينا حاسس بقيمة الكلمة دي لكن دي سر قوتنا الكلمة دي الكلمة البسيطة بتاعت ربنا معاك دي ومع روحك أيضا ترد على بعض كده هي قوتنا ده اسم ربنا له كل المجد لما جمع على الأرض بقى اسمه إيه عمانه إيه الذي تفسيره رب معنا يعني دي القوة كلها ربنا معاك في آخر الكلام الرب إلهك معك حيثما تذهب داخل على مشكلة ربنا معاك داخل على أيام حلوة ربنا معاك هتسافر ربنا مش هيسيبك هتتحبس ربنا مش هيسيبك هتدخل في مرض ربنا مش هيسيبك الرب إلهك معك حيثما تذهب فأمر يشوع رفاع الشعب قائلا يشوع ابتدى يأمر خلاص خد المكانة العرفاء اللي هم رؤساء المئات والألاف جوزوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين هيئوا لأنفسكم زادا لأنكم بعد ثلاثة أيام تعبرون الأردن هذا كي تدخلوا فتمتلكوا الأرض التي يعطيكم الرب إلهكم لتمتلكوها شوفوا الكلام بقى فيه إيمان إزاي بعد ثلاثة أيام هنعدي الأردن نملك طب هتعدي إزاي مش عارف بس هنعدي ربنا قال كده هو لسه ما قالوش هنعدي ازاي ده اردن ده بحر واخدين بالكم ما فيش لسه ما يعرفش هيعدي ازاي لازم معجزه يعني بس خلاص ربنا قال له قم اعبر حاضر يا رب انا معاك حاضر يا رب قال للناس يلا حوشوا اكل عشان هنعدي بعد ثلاث ايام بعد ثلاث ايام هنعدي تنبهكم الايه الثلاث ايام بتوع القيامه هي الغربة كلها ثلاث أيام وتعدي لما جم للمسيح له المجد يقولوا له كان شوية كلام كده قال لهم روحوا قولوا لهذا الثعلب هيرودس أنا بخدم النهاردة وبكرة وفي اليوم الثالث أكمل اللي ورايا ففي اليوم الثالث دايما يفكرنا بالعبور بالنصر على الموت هنعدي للسماء بعد ثلاث أيام أو هنقوم مع المسيح بعد ثلاث أيام أو إن إحنا ممكن نعيش في موت في ضيق ثلاث أيام ويخلص ونعدي بعد كده. تعبرون هذا الأردن كي تدخلوا فتمتلكوا الأرض. أنتوا الأرض ليكم، السماء ليكم، ولازم تعدوا عشان تمتلكوها. بس عشان تمتلكوها اعملوا إيه؟ هيئوا لأنفسكم زادا. فاهمين الفكرة؟ يعني إيه؟ حوش أكل عشان السكة السكة فيها تعب وفيها مشاكل لكن أنت مدعو أن تمتلك الأرض أنت رايح السماء تملك السماء حوش لنفسك الثلاث أيام دول أكل روحي اتغذى روحيا بالصلاة بالإنجيل بالتناول بعشرة ربنا عشان تقدر تكمل الثلاث أيام وتعدي وتعبر هذا الأردن وأنت ما تجيش في نص الأردن وتقول أنا عاوز آكل مش هتلاقي ما حوشتش ليه هيئوا لأنفسكم زادا لأنكم بعد ثلاثة أيام تعبرون الأردن كي تدخلوا فتمتلكوا الأرض يعطيكم الرب إلهكم لتمتلكوا ثم كلم يشوع الرؤوبيين والجاديين ونصف سبط منسى قائلا دول سبطين ونص رؤوبين وجاد ونص منسى ايه دول ايه حكايتهم وهم ماشيين قبل ما يوصلوا كنعان جم رؤوبين وجاد ونص منسى الرؤساء بتوعهم وقالوا لموسى حاجة قالوا له بنقول لك يا موسى الأرض اللي احنا فيها عجبانة ينفع نورث هنا قال لهم استنى ما أسأل ربنا ينفع يا رب ينفع يا حبيبي خلاص بدل عجباهم بس دول هيبقوا ايه شرق شرق الأردن فاهمين ازاي هم هيعبروا الأردن عشان يبقوا غرب ناحية البحر المتوسط هي دي كنعان دول هيبقوا شرق آه فهم طلبوا ان هم يبقوا جنب الاردن بس شرق ده يشوع هياخد الباقيين ويملكهم الباقي فكلم يشوع ام يشوع قال لهم ايه بصوا بقى حيلكم اذكروا الكلام الذي امركم به موسى عبد الرب قائلا الرب الهكم قد ارحكم واعطاكم هذه الارض نساءكم واطفالكم ومواشيكم تلبس في الارض التي اعطاكم موسى في عبر الاردن وأنتم تعبرون متجهزين أمام إخواتكم كل الأبطال ذوي البأس وتعينونهم حتى يريح الرب إخواتكم مثلكم ويمتلكهم أيضا الأرض التي يعطيهم الرب إلهكم ثم ترجعون إلى أرض ميراثكم وتمتلكوها التي أعطاكم موسى عبد الرب في عبر الأرض نحو شروق الشمس ناحية الشرق يعني إيه قال لهم بصوا كل الرجالة اللي بيحاربوا منكم هيعدوا معانا وهيحاربوا معانا في كنعان ولما نورث كلنا ونقسم الأرض وكله يبقى تمام يرجعوا رجالتكم تاني للأرض اللي امتلكوها لأن ما ينفعش ترتاحوا انتوا وتورثوا قبل ما احنا كمان نورث يا سلام هي دي بالظبط كده ده نفس التعبير اللي قاله عبرانيين بولس الرسول يقولوا ايه الرب نظر لهم مكانا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا يعني احنا مرجرجس ايه مستني حفلته وهو داخل ملكوت السماوات فيقول شهلوا بقى يا اولاد عشان يعني اخد الحفله يعني امير الشهداء مكانته عاليه جدا لكن جماله ومكانته في ملكوت السماوات الملكوت ما اتفتحش لان المسيح ما جاش على السحاب طب ليه عشان احنا لسه ما كملناش فلا يكملوا بدوننا احنا نكملهم احنا نكمله زي رأيت نفوس الذين قتلوا تحت المذبح بيقولوا يا رب لغاية امتى سايب اخواتنا لو مرتاحوا انتوا لغاية ما يكمل العبيد رفقائهم هم كمان هم يكملوا جهادهم ويحصلوكم فكأن القديسين دول وصلوا واستقروا بس ملهمش راحة كاملة ولا يقدروا يورثوا الميراث الأبدي إلا لما احنا كمان نورث معاهم شوفوا جمال الكنيسة شعب واحد بقى فرقة واحدة هم مسؤولين معانا يحاربوا معانا عشان كده جهادنا الروحي وحربنا مع الشر تفرق معاهم تخصهم هم كمان لازم يشاركونا المعركة لأن مش هنورث غير مع بعض ومش هندخل السماء غير جسد واحد لرأس واحد كنيسة واحدة الرب واحد حتى يريح الرب إخواتكم مثلكم ويمتلكهم أيضا الأرض التي يعطيهم الرب إلهكم ثم ترجعون إلى أرض ميراثكم وتمتلكوها التي أعطاكم موسى عبد الرب في عبر الأردن نحو شروق الشمس فأجابوا يشوع قائلين كل ما أمرتنا به نعمله وحيثما ترسلنا نذهب اللي انت تقول عليه تمام هو يسوع بقى فاللي يقول عليه يسوع ماشي ربنا يسوع له المجد يقول اللي سبقونا للسماء خليكم مع اخوات كله في الارض حاضر يا رب حاربوا معاهم لغايه ما يوصلوا حاضر يا رب يبقى الملائكة والقديسين وكلهم شغالين معانا مع ان دول حطوا رجليهم خلاص لكن لسه معانا ده امر يشوع كده ربنا عاوز كده كل ما امرتنا نعمل وحيثما ترسلنا نذهب حسب كل ما سمعنا لموسى نسمع لك زي ما سبق ومشينا ورا موسى هنمشي وراك فاكرين اضع هيبتك عليه فين دول اللي كانوا يشوع مين اللي يملى عينيهم لا ربنا قال كده خلاص انما الرب الهك يكون معك كما كان مع موسى ده مش ربنا بقى اللي بيقول ده الشعب نفسه بيقول ربنا يعطي نعمة للخادم في عينين المخدوم لدرجة المخدوم يدعي للخادم نفس المخدوم يقول له اصل انت ربنا معاك اصل انت بتاع ربنا فربنا معاك ده بشهادة مين بشهادة الناس اللي كانوا متعبين واللي ما كانوش يعرفوا ربنا في وقت لا الرب يكون معك كما كان مع موسى كل إنسان يعصي قولك ولا يسمع كلامك في كل ما تأمره به يقتل شوفوا القيادة الحكيمة هنا كان ممكن يشوع يقعد على الكرسي يقول اللي مش هيسمع كلامي هموته بس كده كان الشعب خد منه موقف لكن ده الشعب أحب يشوع وهم اللي قالوا له بص بقى اللي ما يسمعش كلامك يموت مع أن يشوع ما فرضش عليهم كلام فاهمين المعنى يسوع لا يفرض علينا نفسه ولكن لما نحب نقول له يا رب حقيقي اللي ما يمشيش وراك لازم يموت اللي ما يسمعش كلامك لابد له من هلاك احنا بخبرتنا نقول كده نقول له انت ما انت لا تشاء ان يهلك احد لكن احنا عارفين ان اللي مش هيسمع كلامك هيموت في الاخر في كل ما تأمر به يقتل انما كن متشددا وتشجع وهنا فوجئ انه نفس اللي قاله له ربنا تشدد وتشجع الناس كمان بتقوله له تشدد وتشجع فحس انه فعلا ربنا اداله نعمة في عينيهم وبدأ خدمته الصعبة لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد